الذكر الحكيم روائع القصص
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مع روائع القصص حاليا النهاردة مع القصة الأخيرة آه، من آه، الثلاثة الذين تكلموا في المهد وقلنا الحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم آه، أن النبي صلى الله عليه وسلم آه، قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة آه، عيسى بن مريم عليه السلام وصاحب جريج وحكينا قصة آه، صاحب جريج والثالث بقى هو معادنا معاه النهارده إن شاء الله آه، القصة إن النبي عليه الصلاة بيقول وبينما صبي يرتضع من ثدي أمه ال- ال- الصبي ده عمال بيرضع في الثدي صبي لسه صغير يعني ممكن ما يكونش كمل سنة ولا أي حاجة واخد بالك فبيرضع من ثدي أمه فجأة وأمه بترضعه عدى قدامهم رجل على دابة فارهة وشارة حسنة راجل بقى فخم جدا وغني وصاحب مركز مرموق وراكب على دابة فارهة جدا جميلة جدا وغالية جدا ولابس أجمل لبس في الدنيا فعرفت ان هو راجل غني ومن عيلة القوم زي ما بيقولوا يعني فقالت اللهم اجعل ابني مثله وانتوا عارفين دايما الام دايما تحب والام والاب طبعا يحبوا ان اولادهم يكونوا احسن منهم ويتمنوا الخير دايما لاولادهم تسال الام نفسك ابنك يطلع ايه والله نفسي ابني يطلع ح- احلى دكتور في الدنيا و- او يطلع احسن مهندس او يطلع ضابط شرطه عشان يبقى لنا ظهر طيب الولد حصل له فيروس مشكله حصل حاجه ربنا يعافي الجميع يا رب العالمين ويشفي جميع مرضى المسلمين فذهب بصره خلاص امرنا الى الله يطلع شيخ يعني كان الشيوخ هم اللي يعني هم اللي واقعين يعني فسبحان الله فالشاهد في الموضوع ان الام لما شافت الراجل ده غني بالمنظر ده ولابس لبس جميل وشهرة حسنة زي ما تلاقي واحدة ماشية النهاردة وبترضع ابنها يعني طبعا مش هترضعه في الشارع بس هم كان يعني في شريعتهم ممكن ده كان جايز وكده انما احنا في شريعتنا ما يجوز هذا الكلام انا بقول يعني تخيل بقى لو ام شايله طفلها الرضيع وبعدين وهي معديه كده لقت عر- واحد راكب عربيه شبح ولابس لبس في منتهى الشياكه واخد بالك ومعدي في طول يا سلام يا رب يا ابني وسع عليك لما تكبر حي وتبقى زيه فبتتمنى ان ابنها يكون احسن واحد في الدنيا فاذا بالطفل يتصرف تصرف غريب جدا يمكن ايه يعني انتوا نفسكم هتتعجبوا الطفل بيرضع وعايزك تتخيل معاه المنظر مش كاني بحكيه لك كانك شايفه قدام عينيك طفل بيرضع من ثدي امه عدى رجل بقى كده على دابه فارهه وشاره حسنه قالت اللهم اجعل ابني مثله واذا بالطفل يتفاعل مع الكلمه ويترك الثدي وينظر الى هذا الرجل هو ده اللي انت عايزاني خليني ابقى زيه فقال هذا هذا الطفل الصغير الرضيع فمزاه اللهم لا تجعلني مثله ورجع تاني يرضع الام مستغربه وسكتت عشان مش واخد يعني مش متخيله هو الولد ده يتكلم ازاي طب يعني يعني ده هو لسه بيرضع وبعدين و- وفاهم عشان يتكلم ويقول كمان رب- يا رب ما تخلينيش زيه طب وانت عارف ده ايه اصلا فالمهم ايه شويتين عدوا ناس كده قدامها بجاريه جاريه خادمه صغيره كده وعمالين بيضربوها زنايتي آه سرقتي فعلتي وتقول حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل فاذا بالام اول ما شافت المنظر قالت اللهم لا تجعل ابني مثلها يا رب ما يكونش ابن زيها في يوم من الايام يبقى مظلوم ومتهم بالمنظر ده فنظر اليها الطفل ترك الثدي طبعا وراح باصص لل- للجاريه الصغيره ديت آه، والجاريه مش لازم تكون خادمه هي طفل صغير يعني فنظر الى تلك الجاريه وقال اللهم اجعلني مثلها الام مستغربه من حاجتين الام مستغربه اول حاجه ان طفلها الصغير اللي بيرضع ده يتكلم والحاجه الثانيه اللي محيرها برضو هو الولد ده ماشي معانا أخ- ماشي عكس الدنيا ليه بقى انا عايزاه يبقى زي الراجل الغني اللي راكب شا- ف- دبه فارهه وشاره الحسنه ومش عارف ايه هو مش عايز يبقى زيه وبعدين ابص الاقي جاريه بتضرب وبيقول لها سرقتي وزنيتي وبقول يا رب ما تخليش مثل يوم ما يقول انا اللهم اجعلني مثلها فقالت له حلقه حلقه يعني كانها بتدعي عليه بتقول له يعني اصبت بداء في حلقك ايه اللي بيحصل انت بتخالفني ليه انت ماشي يعني آه، انا اقول حاجه وانت تروح عكسها في ايه فبتكلم بقى طفلها الرضيع هي لما لقيته بيتكلم فقامت مكلماه قالت له لما مر الرجل الغني قلت اللهم اجعل ابني مثله تقول اللهم لا تجعلني مثله ولما تمر الجاريه اللي بيضربوها بيقول لها سرقتي زنيتي بقول يا رب ما تجعلوش مثلها تقول اللهم اجعلني مثلها فقال يا اماه خد بالك بقى الطفل الرضيع بيتكلم يا اماه ان هذا الرجل رجل جبار جبار راجل مفتري راجل ظالم عياذا بالله اه هو راكب دابه فارهه وشاره حسنه لكن هو في النهايه راجل مش كويس يعني فقلت اللهم لا تجعلني مثله والبنت ديت بيقولوا لها سرقتي وهي لم تسرق زنيتي وهي لم تزني فقلت اللهم اجعلني مثلها مش مثلها في ان انا اكون مظلوم في يوم من الايام واتضرب لا لا لا مثلها في اني اكون سالما من تلك الذنوب والمعاصي واضح كده فسبحان الله شاهد في ال- الجزئيه دي بقى الاخيره القصه الاخيره دي يا جماعه ان موازين البشر تختلف تماما عن موازين رب البشر سبحانه وتعالى شوف حبيبك بقى صلى الله عليه وسلم تعالى نشوف بقى الدرس اللي احنا ناخده من القصه الجميله ديت اول درس ان الام ما فيش حد عندها عندها اغلى من ابنها يا جماعه ولذلك تتمنى الخير لابنها تتمنى حتى لو هي كانت عاشت عيشه فقيره او عاشت في ظروف تعبانه تتمنى ابنها ده يبقى اغنى واحد في الدنيا واحسن واحد في الدنيا ولذلك النبي عليه السلام لما حب يضرب المثل برحمة الله وإلا فلا مثال لرحمة الله سبحانه وتعالى ولا نستطيع حتى أن احنا نصف مدى سعة رحمة الملك جل وعلا لكن من باب تقريب الأفهام والحديث رواه البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لله يعني وكان مناسبة الموضوع ان كانت في امرأة في السبي امرأة كافرة بحثت عن طفلها الرضيع فلقته فألقمته ثديها فبدأ يرضع فنزلت دموعها على خد الطفل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون تلك الأم ملقية طف- طفلها في النار قال لا يا رسول الله وهي تقدر على ذلك تقدر ترمي لكن مش ممكن ده أمه يعني حبيبته فقال والله لله أرحم بكم من رحمة تلك الأم بطفلها الرضيع فالأم عندها رحمة عالية جدا بأولادها خصوصا الطفل الرضيع لأن هي يعني بتشعر أن هو لا حول له ولا قوة ومسكين وما يقدرش حتى أن هو يتقلب على فراشه إلا إذا كانت أمه جنبه تقلبه تأكله تشربه تغير له آه، تحميه يعني إيه إيه، طفل ما- لا يملك من أي ولذلك بي- بيصعب على الإنسان جدا أن طفل صغير يتأذي أو يحصل له حاجة والكبير بيصعب على الواحد بس مش زي الطفل إيه الرضيع آه، ده أول درس الدرس الثاني يا جماعة ان مقاييس البشر تختلف تماما او قد تختلف عن مقاييس رب البشر لو انسان فطرته صح هتبقى مقاييسه مظبوطه يعني لو ربنا شاف الانسان الصالح ده انسان كويس جدا حتى لو كان فقير حتى لو كان منصبه آه، ضعيف حتى لو ما كانش له منصب اصلا فيبقى ده انسان شايف آه، بنفس ال- الميزان الذي آه، يعني يعني آه، بنفس ميزان المولى عز وجل ان المولى عز وجل جعل ميزانا واحدا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ولذلك احنا قلنا الغنى لا يمدح في ذاته والفقر لا يمدح في ذاته والغنى لا يذم في ذاته والفقر لا يذم في ذاته وانما الذي يمدح هو التقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم خد بالك بقى من حته مهمه جدا موازين البشر تختلف او قد تختلف عن موازين رب البشر سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول آه، موضحا ان الموازين ستنقلب في اخر الزمان فيقول كما عند احمد وابن ما- كما عند احمد وابن ماجه آه، بسند صحيح سياتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة سبحان الله في يوم من الايام يا جماعه كان سيدنا عبد الله بن مسعود والحديث رواه احمد باسناد حسن طلع يجيب سواك للنبي صلى الله عليه وسلم وانتم عارفين ابن مسعود كان آه، يعني جسمه نحيف جدا وكان سقانه دقيقه ورفيعه فطلع على الشجره عشان يجيب سواك للنبي صلى الله عليه واله وسلم فالريحه جت فراحت هزت الغصن فانكشفت ثق- سقان ابن مسعود فضحك الصحابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون قالوا نضحك من دقة ساقيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده والله لهما السقان دولة الرفيعين دولة لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد في المقابل بقى لو انسان ما عندوش ايمان ما عندوش دين يقول صلى الله عليه وسلم عنه كما عند مسلم انه لا ياتي الرجل الثمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامه فلا يزن عند الله جناح بعوضه ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم كم من أشعف أغبر ذي طمرين لابس حتتين كده مهلهلين أي حاجة فاهم إزاي مدفوع بالأبواب أول ما خبط تفتح الباب هو وأنت تقوم قافل بوش سبحان الله مدفوع بالأبواب لو كان إنسان موصول بالله إنسان مؤمن إنسان تقي لو أقسم على الله لأبر الله قسمه في رواية الترمذي قال صلى الله عليه وسلم منهم البراء بن مالك يلا النبي عليه الصلاة والسلام عرفنا واحد منهم ان البراء بن مالك ده من الناس اللي لو اقسموا على الله فد ايه لأبر الله قسمه وإذا بالبراء بن مالك في معركة تستر وك- والحديث اللي هو الحاكم بسند صحيح استعصت ال- ال- الموقعة على آه، الصحابة وعلى آه، على أصحاب النبي عليه السلام وتستر كان لها أسوار وحصون وكده فقفلوا الحصون على نفسهم ومحدش عارف يعمل حاجة فقالوا يا براء يعني سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع من الأبواب لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك ألا تقسم على الله يا براء فقال اللهم إني أقسم بك عليك أن تمنحن أكتافهم وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك بيقول له يا رب أنا أقسم بك عليك يعني شوف قد إيه أن تمنحن أكتافهم يعني تنصرنا على هؤلاء الكفار وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك فمنحهم الله أكتافهم يعني نصرهم عليهم ورزق البراء الشهادة في سبيله السؤال اللي حضرتك عايز تسأله حضرتك عايز تسأليه ليه البراء طلب الشهادة ما كان وجوده زي الفل في الأمة يعني أول ما تستعصى عليهم موقع يلا يا براء اشتغل اللهم إني أقسم عليك أن تنصرنا خلاص يأتي النصر ال- ال- الصحابة قلوبهم ما شاء الله الله أكبر قلوب مليانة إخلاص لله سبحانه وتعالى بيخافوا من الرياء أصل يا جماعة زي ما قلت لكم قبل كده التوب الأبيض ده اللي أنا لابسه ده لو حطيت فيه نقطة صودا تبان قوي ويبقى شكلها وحش جدا انما لو لابس توب اسود حط عليه بقى سواد زي ما انت عايز يعني ايه فاهم ازاي يعني ظلمات بعضها فوق بعض مش فارقه يعني فاهم ازاي اه فهم كان قلبهم ده ابيض ما فيهوش ولا نقطه سودا فلو جت نقطه سودا كده حته رياء صنطوطه ياه تحسسوا ان الدنيا دي كلها سودت ثانيه سبحان الله فهو خايف بعد ما الناس عرفت امره ان هو خلاص لما بيقسم على الله ربنا بيبر قسمه قال بس هشتهر بين الناس اي حد عايز حاجه تعالى يا براء اقسم على الله فيقسم على الله يبقى الراجل ده بقى بس ايه بعد كده في اي موقع يا عم ما تشغلش بالك ولا تضايق نفسك ان شاء الله معانا البراء خلاص المفتاح موجود اول ما نخش اي موقع يلا يا براء اشتغل اللهم اني اقسم عليك يجي النصر فخشي ان تتعلق قلوب الناس بالبراء من دون رب البراء فتمنى الموت ومفيش ميتة أجمل من أن هو يموت شهيد في سبيل الله لأنه سمع النبي عليه السلام في يوم من الأيام بيقول كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دم أول نقطة دم الصفحة الصفحة تبقى بيضة مفيش ولا ذنب يغفر له مع أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج من ثنتين زوجة من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر وي وي ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في سبعين إنسانا من أهل بيته فتبنى لذلك الشهادة اسمع برضو النبي عليه السلام في يوم من الأيام والحديث رواه البخاري واقف وسط الصحابة وعدى واحد رجل غني جدا لابس لبس جميل كده زي ما حصل مع الأم دي بالظبط كده فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة حب يعلمهم درس كده جميل قال ما تقولون في هذا الرجل ايه رأيكم في الرجل ده فقالوا حري إن تكلم أن يسمع وإن شفع أن يشفع وإن نكح أن ينكح فشويتين سكت النبي ولم يعلق يعني ما اتكلمش ولا كلمه صلى الله عليه وسلم شويتين عدى رجل فقير وبسيط جدا قال وما تقولون في هذا قالوا حري ان تكلم الا يسمع وان شفع الا يشفع وان نكح الا ينكح فقال النبي صلى الله عليه وسلم ودي كانت واقعة عين يعني مش لازم ان كل واحد غني آه، ان كل واحد فقير يبقى احسن من كل واحد غني لا طبعا مش شرط يعني إن- لان زي زي ما قلنا كده الغنى لا يمدح في ذاته والفقر لا يمدح في ذاته وانما الذي يمدح التقوى لو انسان غني وتقي افضل من فقير مش تقي ولو فقير وتقي افضل من غني ومش تقي خدت بالك يبقى ايه الذي يمدح في كل هذا التقوى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفقير اللي انت بتقوله ده حري ان تكلم ان يسمع لا- الا يسمع الكلام ده كله لهذا خير من ملء الارض من مثل هذا يا الله طب السؤال حبيبي في الله هو احنا يوم القيامه لما هنيجي نتوزن بقى هو ايه اللي هيتحط في الميزان بالظبط انا اللي هتحط في الميزان ولا العمل ولا, ولا ايه بالظبط اللي هيتوزن العلماء على أربعة أقوال ولا مانع كما قال الحافظ ابن حجر إن الأربع حاجات دي كلها تتوزن أول حاجة قالوا الأعمال هي التي توزن واستدلوا بقول المولى عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى واستدلوا أيضا بالحديث الذي رواه البخاري ومسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يبقى دي أول أول قول يا جماعة أول قول إيه احفظ معايا الأقوال دي مهمة قوي أول قول إن الأعمال هي التي توزن إن الأعمال هي التي توزن وزي ما قلنا استدلوا بقول المولى عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وكلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان إلى آخر الحديث طيب تاني حاجة قالوا لا بعضهم قال لا دي صحائف الأعمال هي التي توزن صحائف الأعمال آه واستدلوا بقول النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سيخلص الله رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد يؤتى بهذا الرجل وله تسع تسعة وتسعون سجلا السجل كمد البصر كل السجلات دي يا جماعة مليانة ذنوب ومعاصي اطلع كده فوق برج القاهرة وبص قدامك عينيك هتجيب قد ايه اقف في صحراء بلاش برج القاهرة اقف في صحراء عينيك هتجيب قد ايه 30 كيلو مثلا 20 كيلو اهو كل دوت يبقى سجل واحد ومليان ذنوب قيس بقى من السجل ده بقى 99 سجل كلهم ذنوب فيعرض عليه هذا هذه الأعمال فيقول له جل وعلا أهذه صحائفك بلى يا رب أيها هي أهذه أعمالك أيها ربي أظلمك كتابتي الحافظون الملائكة اللي كتبت عليك الذنوب ديت حد منهم زود عليك كده آه، نظرة كده ولا ولا ولا شرب خمر ولا زنا ولا بتاع حد زود عليك حاجة قال لا يا رب هي دي أعمالي فقال جل وعلا بعد أن أخرج له بطاقة مكتوب فيها كلمة التوحيد لا إله إلا الله قال احضر وزنك قال يا رب كيف احضر وزن 99 سجل والسجل كمد البصر يعني اشيلهم ازاي دي, دي محتاجه شركه المقاولين العرب دي فاهم ازاي فالمهم قال يا رب كح- كيف احضر وزني و- وما تمثل تلك البطاقه الصغيره بالنسبه لتلك السجلات قال احضر وزنك لا ظلم اليوم الله اكبر ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين اطمن اللي هيحاسبك هو الحكم العدل أحد السلف كان يقول لو قيل لي سنجعل حسابك إلى أمك وأبيك قلت لقلت بل لا فقلت لا بل أجع بل اجعلوا حسابي على ربي جل وعلا فإن ربي أرحم بي من أمي وأبي الله أكبر فأنت يعني أبشر إن اللي يحاسبك هو الغفور الرحيم الودود جل وعلا يقول احذر وزنك لا ظلم اليوم فحمل الرجل وزنه بإذن الله سبحانه وتعالى ووضعت السجلات في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة اسمع لكلام حبيبك يقول صلى الله عليه وسلم فطاشت السجلات يعني طاشت ليه أصل خد بالك انت لما تشوف الميزان كده لما يكون في مثلا هنا حاطط مس- مثلا برتقان وهنا حاطط ال- ال- الكفة الميزان بتاع الحديد كيلو 2 كيلو 5 كيلو فلو البرتقان ده مثلا مثلا كان وزنه مثلا 3 كيلو وانت قمت حاطط في الكفه الثانيه 10 كيلو مره واحده إيه اللي بيحصل البرتقان بيروح ايه متبعتر واخد بالك فده اللي حصل وزن لا اله الا الله لا تقوم له السماوات ولا الارض فاتحطت لا اله الا الله في كفه راحت ايه السجلات راحت طايشه قال النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت السجلات فانه لا يثقل مع اسم الله شيئا الله اكبر فاستدل الصع... آه، استدل العلماء بهذا الحديث على أن التي الذي يوزن في الميزان أو الذي يوضع في الميزان هو آه، صحائف الأعمال اللي هي مكتوب فيها العمل نفسه يبقى أول قول أن الأعمال هي التي توزن ثاني قول أن صحائف الأعمال هي التي توزن ثالث قول قالوا لا ده الموزون نفسه هو هو ال- ال- آه، ثواب العمل يبقى أول حاجة قلنا العمل ثاني حاجة ال- ال- الأعمال هي التي توزن ثاني حاجة صحائف الأعمال ثالث حاجة ثواب الأعمال لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه يعني ايه يأتي يوم القيامة القرآن هو اللي يأتي قالوا لا ثواب العمل هو الذي يأتي فيوضع في الميزان فيكون شفيعا لصاحبه وقال بعضهم لا بل القرآن آه، يتمثل في صورة رجل يأتي ويشفع لهذا الإنسان واخد بالك على خلاف بين أهل العلم فهذه مسألة آه، ومنهم من استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح آه، ال- القرآن شافع مشفع وما حل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة خد بإيده كده للجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار واخد بالك اه فسبحان الملك وال- والحديث الثاني برضه اللي رواه الطبراني برضه في الكبير بسند صحيح القرآن أو الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام ويقف ينافح ويدافع ويقول الصيام أي رب منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه ويقول القرآن أي رب منعته النوم بليل فشفعني فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع عنه. يبقى القول الثالث أنه يأتي ثواب العمل فيوضع في الميزان أول حاجة الأعمال هي التي تأتي وتوضع في الميزان ثاني حاجة إن صحائف الأعمال اللي مكتوب فيها الأعمال ثالث حاجة الثواب بتاع الأعمال رابع حاجة أن العامل نفسه اللي هو الشخص نفسه هو اللي هيتحط في الميزان واستدلوا بالحديث اللي احنا ذكرناه من شويه اللي هو حديث ابن مسعود لما طلع فوق ال- الشجره يجيب سواك للنبي عليه السلام والصحابه ضحكوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما يعني سقان ابن مسعود لهما في الميزان يوم القيامه اثقل من جبل احد فدل ذلك على ان الانسان نفسه بيتحط في الميزان. علق الحافظ ابن حجر على هذا قال ولا مانع من ان الاربعه بيوضعوا في الميزان. ان الاعمال نفسها بتوضع في الميزان وثواب الاعمال وصحائف الاعمال والعامل نفسه. أسألك بقى حبيبي في الله أنت وزنك إيه عند ربنا ليك وزن عند ربنا يعني فعلا لو اتحطيت في الميزان هل يكون ليك فعلا وزن طب وزنك ده إزاي يجي بالأعمال الصالحة يجي بالخير اللي بتقدمه يجي من خلال آه، ال- الأعمال التي تتقرب بها إلى الله عز- عز وجل ومن خلال اتباعك لسنة النبي عليه السلام طيب في حاجة معلش قبل ما الحلقة تخلص في حاجة ممكن تتقل ميزان يوه حاجات كتيرة جدا في المجمل كل عمل صالح يتقل ميزانك كل أي عمل صالح أيا كان صلاة صيام حج زكاة آه، أمر بالمعروف نهي عن المنكر طلب علم دعوة إلى الله ذكر لله قراءة قرآن بر والدين إحسان إلى الأطفال إحسان إلى الأيتام إحسان للزوجة إحسان لل- للجيران آه، أي عمل خير بتعمله كل ده بفضل الله تقل في ميزانك لكن وردت احاديث جميله برضو بتوضح يا جماعه ان في حاجات معينه برضو بتتقل الميزان جامد زي ايه زي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يبقى نكتر من الكلمتين دول هتخسر ايه وانت قاعد دلوقتي قول سبحان الله لما- سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الكلمتين دولت دول من اتقل الكلمات التي توضع في الميزان يوم القيامه بعد لا اله الا الله خدت بالك يبقى نكتر منها الحاجه الثانيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم الطهور شطر الايمان خد بالك والحمد لله تملا الميزان الحمد لله ايه تملا الميزان عايز تملا الميزان بتاعك كتر من الحمد لله ولذلك انا قلت لكم قبل كده ان كان في واحد من السلف رضي الله عنه وارضاه كان دايما يكتر طول ما هو قاعد يقول ايه الحمد لله استغفر الله الحمد لله استغفر الله فواحد قال له الا تحسن غير ذلك ما فيش عندك غير الحمد لله استغفر الله قال احسن كثيرا ولكن العبد ما بين نعمه تستوجب الحمد وما بين ذنب يستوجب الاستغفار فانا احمد الله على نعمي واستغفر الله عز وجل من ذنوبي وده اللي جه في آه، حديث سيد الاستغفار دعاء سيد الاستغفار كما ورد عند البخاري آه، سيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي يبقى في نعمه وفي ذنب فاهم ازاي؟ نعمة تستوجب الحمد وذنب يستوجب الاستغفار ولذا قال بعدها فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إيه تاني يا جماعة؟ ودي من اكتر الحاجات اللي تقل الميزان بفضل الله سبحانه وتعالى كما جاء عند الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامه اثقل من حسن الخلق الله اكبر طبعا اللي بيوزن من الاعمال يا جماعه بدايه هي خواتيم الاعمال خد بالك الحته دي مهمه جدا خواتيم الاعمال هي اللي بتوزن ان ممكن انسان انسان يعبد ربنا 60 سنه ويجي يكفر في اخر سنه فكل ده يتشطب اه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ده من ده الكفار خد بالك اه يعني دي مساله مهمه طيب واحد تاني قعد بيعصى ربنا فتره كبيره وبعدين جه في اخر ايامه ما شاء الله تاب من كل اللي فات فبدلت سيئاته الى حسنات وبدا يصلح ما هو ات وبدا ما شاء الله يصلح حاله مع الله وبدا صفحه جديده وملاها كلها طاعه يبقى الذي يوزن هو الخواتيم ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري فانما الاعمال بالخواتيم عشان تبقى المساله ايه واضحه انما الاعمال بالخواتيم طيب إيه حسن الخلق حسن الخلق هو اكتر حاجه تعمل معاك وزن يوم القيامه في الميزان بتاعك ما من شيء شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه مفيش ولا حاجه إيه، إيه، توضع في ميزان العبد يوم القيامه اثقل من حسن الخلق حسن الخلق آه، ناس كتير فاكره ان هو ال- البسمه وبس او آه، ان الواحد آه، لما يجي يتكلم مع حد يتكلم باسلوب مهذب وخلاص لا مش هو ده بس حسن الخلق يا جماعه حسن الخلق انواع كتيره جدا اعلى انواع حسن الخلق هو حسن الخلق مع الله حسن الخلق مع الله يتمثل في إيه يا جماعه لما يجيني الامر من الله سمعنا واطعنا لما اعمل كده ابقى انا حسن الخلق مع الله لما يجيني النهي من عند الله واقول سمعنا وانتهينا ابقى انا كده حسن الخلق مع الله يبقى حسن الخلق مع الله هو امتثال الاوامر واجتناب النواهي وعدم تخطي حدود الله سبحانه وتعالى طيب ايه تاني يا جماعه حسن الخلق حسن الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بان انا اعتبر النبي قدوه ليا اسمع كلامه انفذ اوامره انتهي عما نهاني الله أن- انتهي عما نهاني عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاسى واتشبه واقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم أ- اطبق سنته واعيش على سنته ابقى انا كده حسن الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق مع مين تاني مع الناس بقى مع الوالدين واخد بالك فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة آه حسن الخلق ان انت تكون لين رحيم طيب متواضع مؤدب تسمع كلامهم الا في آه، اذا كان في امر معصيه فلا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق سبحانه وتعالى حسن الخلق مع الوالدين حسن الخلق مع الزوجه انت تكون رحيم بزوجتك حسن الخلق مع اولادك ان انت ترفق باولادك وتحبهم وتعاملهم مش من خلال اوامر ونواهي وضرب وخبط لا تعاملهم من خلال الحب واللين والمودة والرحمة والرأفة ودول أمانة عندك وديعة لازم تحافظ عليهم آه، حسن الخلق مع إيه؟ مع الجيران أنت تكون رحيم بجيرانك ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من يا رسول الله خاب وخسر قال الذي لا يأمن جاره بوائقة يا الله أنت تكون حسن الخلق مع جارك انت بالك حسن الخلق مع سائر الخلق حسن الخلق مع نفسك ازاي بان انت تاخذ بنفسك الى مرضاه الله سبحانه وتعالى وان انت كمان مع الناس كمان البسمه الحانيه الكلمه الجميله ال- ال- المجامله التي لا تصل الى حد ال- يعني فاهم ازاي اه الى حد المدح بقى فاهم ازاي احثوا في وجوه المداحين التراب اه الكلام ده لمين المداحين اللي هم حياتهم كلها عياذا بالله آه، يعني انت عارف بقى فاهم ازاي انما الانسان لما يمدحك بكلمه مؤدبه ما فيهاش مشكله لما تكون انت مثلا عملت حاجه كويسه واحد بيمدحك بيقول لك جزاك الله خير ما شاء الله والله من افضل الاشياء اللي انا شفتها جميل امدحه وش- تشجعه ما فيش مشكله انما لا يكون هذا سمت لك يبقى حسن الخلق يتناول حسن الخلق مع الله حسن الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق مع الخلق أجمعين لو فعلت هذا هذا من أثقل الأشياء التي توضع في ميزان العبد يوم القيامة ففي القصة اللي احنا ذكرناها يا جماعة وفاضل لنا تقريبا دقيقتين بالظبط في القصة اللي احنا ذكرناها شفت قد ايه ان الغلام ربنا سبحانه وتعالى علمه حاجة اسمها علم المقال لان في عل- علمين يا جماعة حاجة اسمها علم الحال اللي هو احنا شايفينه دلوقتي وهذا قد يعلمه كثير من الناس لكن علم المقال لا يعلمه إلا الله خد بالك لا يعلمه إلا الله أنا النهاردة مثلا آه، في يعني في ثانوية عامة أنا هخش بقى السنة الجاية كلية إيه مين اللي يعرفها الله محدش يعرفها إلا الله ده بيسموه علم المقال ما يقول إليه الشيء أنا النهاردة فقير لكن بعد 3 أربع سنين هبقى غني جدا مين اللي يعرف دي الله خدت بالك فالغلام ده ربنا علمه حاجة من علم المقال من علم المقال خدت بالك ودي الحته برضه اللي كان ربنا علمها سبحانه وتعالى للخضر عليه السلام لما سيدنا موسى شافه قتل الغلام طب ليه قتلت الغلام قال له ده الغلام ده كان هيض ده الغلام ده طبع كافرا ولو كبر كان هيخلي امه وابوه يت- يفتنوا ويكفروا بسببه فربنا يعني آه، امرني ان انا اقتله تمام وعشان آه، ان شاء الله هيخلف عليهم باولاد تانيين هيبقوا افضل منه وكذا ده بيسموه علم المقال علم المقال السفينه خلقتها ليه اصل في ملك هياخد السفينه دي لو شافها سليمه فاهم ازاي فانا خرمتها عشان يبقى فيها عيب فيسيبها وده اللي حصل يبقى علم الحال وعلم المقال علم المقال لا يعلمه على اطلاقه الا الا الله لان ده من الغيب خدت بالك فالغلام ده ربنا علمه حاجه من علم المقال قال لها الراجل ده جبار والبنت ديت البنت دي مسكينه مظلومه هم بيقولوا زنيت وسرقت وهي لم تزن ولم تسرق فاللهم اجعلني مثلها اي سالما من الذنوب والمعاصي يا ريتك تكون بتتمنى الامنيه اللي تمناها الطفل الصغير ده ان انت تكون مع- سليما معافى من كل الذنوب والمعاصي اسال الله عز وجل ان يطهر قلوبنا وان شاء الله لو كان بكره العيد يبقى كل سنه وانتم طيبين وربنا يجمعنا واياكم في الجنه يا رب العالمين وان كان بكره رمضان فلقائنا بكره مع لقاء اخير ان شاء الله قبل مفاجات العيد وجزاكم الله خيرا كل عام وانتم بخير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
في رحلة برحاب الأنبياء أهل الخير والثناء ترتقي الروح ابتهاجا من